بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ونكمل مع بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم آه، الحقيقة الحلقة النهاردة احنا كل مرة بنقول الحلقة النهاردة مقسمة المقطع الأول والثاني والثالث هي الحلقة النهاردة مقطع واحد بس مفيش فيها غير كده وبتدور حوالين محور واحد بس بدء الوحي بدء الرسالة يا أربعين سنة تحضير أربعين سنة إعداد 40 سنة إعداد من أجل 23 سنة رسالة مش كتير؟ لا مش كتير دي, دي رسالة, ال... رسالة آخر الزمان دي رسالة الإصلاح في الأرض اليوم القيامة فلما تاخد 40 سنة تحضير من أجل 23 سنة تستاهل وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن كل شيء في الدنيا بيمشي بالتدرج وإن مفيش استعجال وإن الرسالات العظمى محتاجة تحضير طويل النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا امبارح يعني إعداد كامل واستعداد كامل إلى الرسالة كل شيء مجهز في صفاته الأخلاقية خد خبرات في كل حاجة خبرات عائلية خبرات حربية خبرات سياسية خبرات في السلام خبرات في التعاملات الزوجية خبرات في شؤون الحياة في الاجتماع رصيد عظيم صلى الله عليه وسلم من الخبرات والآن الأرض مهيئة العالم مهيئ الجزيرة مهيئة مكة مهيئة محمد صلى الله عليه وسلم مهيئ للرسالة سنه كام دلوقتي 38 سنة طب بس ده هو النبي بعث 40 سنة انت بتقول كل حاجة مهيئة ما هو اصل فاضل سنتين فاضل فيهم بس حاجة بسيطة كده لازم تتم ايه هي التمهيدات الاخيرة من الله تبارك وتعالى تمهيدات اه لا مش اعداد الاعداد قلنا عليه خلاص تمهيد يعني ايه تمهيد يا جماعة رسالة صعبة قوي رسالة كبيرة قوي مقابلة جبريل أنا عايزك تتخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيقابل كائن آخر من السماء صحيح كائن عظيم جدا جدا الموضوع هيبقى صعب قوي على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين ده هيكلف برسالة السماء وبعدين دي مش رسالة زي بقية الرسالات دي رسالة إلى نهاية العالم ليوم القيامة انتوا متخيلين ثقل الأمر لازم تمهيد وده من حب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني دي دي قضية حب من الله تبارك وتعالى التمهيد يرفق به الله تبارك وتعالى لأن لو لو فجأة بدون تمهيد النبي لقى جبريل أمامه الصدمة هتكون شديدة جدا جدا جدا فالله تبارك وتعالى رحمة وحبا ورفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم سنتين تمهيد تمهيد تمهيد يبدأ النبي يحس إن في حاجة غير عادية هتحصل ويهيأ لهذا الأمر مش عارف إنه رسول مش عارف مش هيعرف لكن عمال يمهد, يمهد يمهد يمهد من حب الله وكمان خلي بالكم نزول القرآن ده, ده الآية بتقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فيبقى لازم قلب النبي يكون أقوى من الجبال علشان يتحمل عظم الرسالة شوف الأمر شديد الأمر مش سهل أبدا يا جماعة ده هو النبي حتى بعد كده بكتير يقول لك كان في الليلة الشاتية شديدة البرد يتنزل عليه الوحي والقرآن فيتصبب عرقا واحنا كلنا ميتين من البرد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طب ايه التمهيد التمهيد احنا دلوقتي هو 38 سنة صلى الله عليه وسلم فاضل 3 سنين 38 39 40 البعثة في الثلاث سنين دول تمهيدات متدرجة واحدة واحدة كده تمهيد وبعدين اخر 6 اشهر تمهيد شديد يعني طب نشوف ايه اللي حصل انتوا طبعا كل واحد ايه التمهيدات دي اول حاجة عجيبة قوي وهو حديث بيرويه البخاري ايه هو سلام الحجر والشجر يعني ايه سلام الحجر والشجر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معدي في مكة فيسمع صوت بيقول له السلام عليك يا رسول الله متخيل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيلتفت فلا يجد شيئا تمهيد ده مش اعداد خلي بالك هو اعد خلاص احنا اتفقنا كل الصفات اللي ربنا اعده بيها بس دون للرفق دي يعني دي مش معجزة خارقة من اجل المعجزة الخارقة فاهمين من اجل دي, دي خصوصية خاصة بيه عشان يتحمل هول اللقاء فبالراحة فكل ما يعدي عند حجر او شجر يلاقي الحجر والشجر بيقول له السلام عليك يا رسول الله يلتفت فلا يجد شيئا يعني مش يطلع من حاجة ويقول له أيوة أنا أنا لا ما فيش كده ليه ما فيش كده لأن ده دور جبريل إنما اللفتة الإشارة لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل النبوة إني لأعرف مكانه الآن أنا عارف مكانه بس النبي ما كانش ما كانش منتظر الرسالة بل كان منتظر ايه كان يبحث عن الحق عن الله ما كانش مستني انا منتظر النبوة لا خالص لغاية يوم ما جاله جبريل وهتشوفه دلوقتي لكن انا اريد الحق انا اريد أن, أن, أن اقدم شيء انا ابحث عن ارضاء الله لكن الرسالة فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام الحجر والشجر ادي واحدة ايه من التمهيدات ايضا اخر ست اشهر كان في تمهيد عجيب قوي ايه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية مثل فلق الصبح يشوف الرؤية كأن شايفها واضحة قوي قوي قوي قوي شديدة الوضوح يصحى الصبح يحكيها يلاقيها بتحصل زي ما شافها بتحصل في الواقع حاجات عادية مش حاجات خارجة يعني يشوف مش عارف ان خال السيدة خديجة هيجي يزورهم في البيت وهيقول له كذا ويجيب معاه كذا ويحصل كذا وينتهي بكذا فيصحى الصبح يحكي للسيدة خديجة ويحكي لبناته الأربعة السيدة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة يلاقي الحاجة خلهم دي وحصلت زي ما قال تمهيد تمهيد ولذلك الرؤية الصادقة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت آخر ست أشهر وهو النبي صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يقول الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة اشمعنى يعني يعني يعني اللي بيشوف رؤية صادقة واخد من أخلاق النبوة جزء من 46 جزء عارفين دي حاجة لطيفة جدا هو النبي صلى الله عليه وسلم عاش كم سنة فترة بعثته كم سنة 23 سنة البعثة والرؤية الصادقة كانت كم شهر 6 اشهر لو قسمت 23 على 6 اشهر يطلع ال 6 اشهر جزء على 46 من ال 23 فكان النبي صلى الله عليه وسلم اخر 6 اشهر عشان كده قال لك جزء على 46 جزء من النبوة ولذلك يا جماعة الناس اللي ربنا بيمن عليها برؤية صادقة بالذات ستات كتير وبالذات ناس كتير بتحب النبي صلى الله عليه وسلم فيمن الله عليهم بهذه الرؤى الصادقة دي بتبقى واخدين جزء من 46 جزء من النبوة من أخلاق النبوة كأن الله تبارك وتعالى لخير في أنفسهم لحب لرسول الله لصفاء في أنفسهم يمن عليهم بهذه النعمة طيب في حاجة تانية في الثلاث سنين آه الحاجة الأهم يبقى قلنا سلام الحجر والشجر وقلنا الرؤية الصادقة كل دي تمهيدات لكن الأهم من ده كله حاجة جميلة قوي حبب إليه الخلاق انتوا شايفينه صلى الله عليه وسلم طول السنين اللي فاتت حبب إليه الايه العمل والبذل وال... عشان الخبرات تزيد عشان رصيد الخبرة يزيد الآن هو 38 سنة استكمل خبرات الحياة مطلوب طاقة الروح شوفوا يا جماعة التوازن بين ال... بين العمل وبين الروح بين المادة وبين الروح ربنا بيجهزه له ازاي قبل ما يبقى نبي يعني احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم ما في منهجه صلى الله عليه وسلم هو التوازن بين المادة والروح ربنا بقى بيجهزها له هو شخصيا يبقى كده فهياخد اخر سنتين غذاء الروح بقى يقلل العمل شوية ويقلل التجارة شوية وهو وجد نفسه مندفع بعد ما كان بيشتغل كذا كذا كذا وجد نفسه مندفع ان هو حبب اليه الخلاء يعني ايه حبب اليه الخلاء حبب اليه ان هو يختلي وحده في مكان لوحده يقعد يبقى في معية الله يفكر في حب الله يعيش مع الله يتفكر في الله يا جماعة ما فيش حد فينا بيقرب من ربنا إلا لما يحبب إليه القرب من الله أولا ما فيش شاب أو فتاة تدو إلا لما حب والله هو ربنا سبحانه وتعالى كل اللي قاعدين قدامي دلوقتي لو رجعوا لنفسهم هيلاقوا أن لولا ربنا حبب إليهم القرب منه ما كانوا اهتدوا ولكن الله شوفوا الآية تقول لك إيه على الصحابة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد نفسه مندفع أنا عايز أقرب من ربنا قوي أنا عايز أعبد قوي وإحنا كلنا بنمر بالحكاية دي ده أنا أقول لك على حاجة جميلة جدا فحبب إليه إن إزاي ربنا بيحبب الإيمان حاجة عجيبة قوي مش ملاحظين إن رمضان يتقال لك بكرة الصبح رمضان فيقذف في قلوب الأمة حب طاعة الله من الذي حبب إلى الأمة طاعة الله في نفس اليوم في نفس اللحظة كل سنة في نفس الميعاد مين اللي يملك القلوب عشان يعمل فيها كده شوف عظمة يا جماعة يعني يكفيك في استشعار عظمة الله تبارك وتعالى ان قلبك ده بين ايديه تخيل بقى قلب مليارات من أمة محمد مليار مليار وربعمائة ألف في يوم في كل سنة يحولوا لمدة 30 يوم لحبه ويجي في العشرة الأواخر يحببهم زيادة بليلة القدر ايه ده من يملك هذا فهمت معنى حديث النبي القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء من يملك قلبك وأنه هو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى مين مين اللي يملك إن, إن هذا الفم يبتسم تيجي هنا دي هنا ودي تيجي هنا هل أنت شطارتك الله الله فربنا سبحانه وتعالى بالله عليك لو حبب إليك الطاعة قلد النبي يعني هو حبب إليه الخلاء فعمل إيه نجري على الطاعة مش كده على فكرة كان ممكن يقول أنا مش فاضي تعرف ساعات يجي لك هم كده نفسي أعمل عمرة وبعدين تقول لا لا لا أنا مش فاضي مش فاضي الهم ده حب بقى إليه عارف يجي لك هم كده نفسي أصلي ركعتين وبعدين يقوم متصل بيك واحد صاحبك يقول لك يا عم تعالى نلعب مش عارف ايه ونروح فين وفين وفين هو حبب اليك انت اللي اخترت انت اللي ما رضيتش المعنى ده خطير جدا مفيش حد قاعد هنا مفيش حد من الناس اللي بتشوفنا الا وربنا بيبعت له حب بقى اليه ما تيجي ما تيجي بيبعت لك مره واثنين وثلاثه النبي صلى الله عليه وسلم مسك في الفرشه على طول فاقبل على طاعه الله تبارك وتعالى يا جماعه بالله عليكم لو حبب اليك ما ترفضش الفرصه لو حبب إليك ما تطيرهاش من إيدك اجري هتبص تلاقي كده شيء قذر في قلبك ما تصلي ركعتين بالليل تحس ان انت عايز تبكي من خشيته طب انا عايز ابكي من خشيته ليه حب ده اليه القلوب ملك مين يا جماعه الله ولذلك لما تحس ان قلبك قافي قول له يا رب حبب الي الايمان زينه في قلبي قربني منك يا رب يحببك ان شاء الله انا اعرف قصه عجيبه قوي يا جماعه اعرف شاب الشاب دون كان له أم أمه مريضة عندها السكر ففي طبيب صاحبي كان بيروح يكشف عليها ويقيس لها السكر و و و ففي مرة قالت له يا دكتور الوقت اتأخر وأنت ما معكش عربية ابني هيوصلك فصديق الطبيب راجل متدين الشاب وصله ففوجئ إن الشاب مش مش متدين وبس مش ما بيصليش وبس ده بيتريق على الدين ودي حاجة نادرة في بلادنا قعد يتريق ويقول له يا عم أنا عايز أبقى في النار علشان أبقى مع الناس اللذيذة واللي مش انت عارفين الكلام الشباب التعبان فقعد يقول له الكلمتين دول فصاحبي اتضايق جدا جدا فقال له ايه انا هنزل هنا بادب كده وايه واتنازل يعني فبعديها صاحبي ده سافر السعوديه وفاتت ايام ورجعت ايام ورجع مصر تاني فام الولد اتصلت بيه قالت له انا تعبانه تعالى اكشف عليا فبعد سنتين بعيد عنها راح لها فقالت له ايه ابني يوصلك قال لها لا يا ستي متشكر جدا مش عايز ابنك كتر خيركم قالت له لا لا الله يخليك قال لها لا يمكن مش عايز يا ستي قالت له ده بس بيصلي العشاء في الجامع وطالع يوصلك على قال لها ايه قالت له بيصلي العشاء في الجامع وطالع يوصلك فاستنى فجه الولد فلقى شاب واحد تاني وجه تاني نور تاني حاجة تانية خالص بني آدم تاني خالص فقال له طب لا وصلني بقى وصله فبيسأله ايه اللي حصل قال له انا كنت زي ما انا لغاية ما اشتغلت في شركة سياحة شركة السياحة كانت الاول بتودي فرنسا وكده وبعدين الناس اللي عايزين يروحوا العمرة كتروا قوي فقلبت سياحة دينية فلقيت نفسي رايح مكة وركبت الطيارة ولقيت ناس كلها لابسة لبس احرام قعدت اتريق عليهم ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم زي ما انا بطريقتي المتهكمة رحنا هناك راحوا كلهم يعملوا العمرة وانا بهدومي ماليش دعوة انا بالعمرة وماليش دعوة بالكلام ده وبعدين قلت لنفسي وكان امتى كان يوم واحد شعبان يوم غسيل الكعبة قلت لنفسي ما تروح تتفرج يا عم يعني تبقى جيت هنا وما شفتش الكعبة دي شكلها ايه روح اتفرج فراح يتفرج ولقى نفسه بيقرب وبيقرب وبيقرب وبيقرب والحراسة محطوطة ما بيدخلش جوه الكعبة غير عدد محدود قوي وفجأة لقى نفسه واحد بياخد بيقوده وبيقول له ما تيجي ادخلك معايا واحد من الشيوخ خده ودخله لقى نفسه جوه بيت ربنا جوه الكعبة اللي ما بيدخلهاش ملايين وفجأة حبب إليه الإيمان وبكى وبكى وبكى وبكى وبكى وطلع من الكعبة واحد تاني أحيانا يهديك وانت ما كنتش عايز أحيانا يحببك في الإيمان وانت ما كانش لك نفس ولكن الله حبب إليكم الإيمان ما ترفضوش رمضان يا جماعة أصل هو حبب إليكم خلاص أصل معنى ان انت عايش النهاردة وبتسمعني دلوقتي انه حبب انه حبب اهو من حبب خلاص ارجوك ما تضيعش الفرصة اتعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حبب اليه الايمان حبب الى الصحابة الايمان فصاروا خير الناس وحبب للنبي الخلاء فصار نبي الامة وحبب الينا رمضان فهل نهتدي وهل نثبت وصل الدرس يا جماعه ما تضيعوش فرصة بعتها لكم ربنا مش عارفين هنعيش رمضان اللي جاي ولا لا اجتهدوا في طاعة ربنا فاكرين الشعار بتاعنا سأعبد الله كما لم أعبده من قبل حبب إليكم الإيمان طيب تعالوا نتفرج هو عمل إيه بقى لما ربنا حبب إليه الخلاء بدأ يدور على مكان يختلي فيه ها هتروح فين يا رسول الله بدأ ينظر للجبال حوله وصل لغاية ما وصل لجبل وصل لغار عجيب قوي غار حراء هو غار حراء ده وصل له ازاي انا طلعت غار حراء يا جماعه وانتوا هتشوفوا لقطه دلوقتي واحنا بنصور من غار حراء صعب قوي يا جماعه اوعوا تفتكروا ان انت غار حراء ده قدام الكعبه ده بعيد ده على بعد 3 ميل من الكعبه طب هو كان بيدور على ايه يدور على غار كده يبص على الكعبه ويبقى عامل زي حضن والله هو المكان زي حضن ده وصلت له ازاي يا رسول الله اوعوا تفتكروا يا جماعه ان انت وانت واقف تحت الجبل تشوف الغار لا اكيد بحث كتير ده انت بعد ما تطلع الجبل خالص وتوصل لقمة الجبل تبدأ تنزل من الناحية التانية ففجأة تلاقي ثلاث صخور كبيرة او ثلاث اجزاء من الجبل عاملة زي عاملة كده عاملة كده بالظبط يا جماعة حضن كده وجواهم حتة عاملة كده حضن تاني صغير يعني حضن الجبل وبعدين حضن الغار حت مش عارف هتعرفوا تشوفوها في اللقطة ب- بالشكل الحضن اللي انا بحكيه ده لكن هي كده فعلا ازاي وصلت يا رسول الله لو حبب إليك الإيمان اجتهد بقى زي ما النبي اجتهد هو حبب إليه الإيمان الله تبارك وتعالى فاجتهد وبدأ يبحث إيه أكتر مكان أختني فيه أنظر فيه أشوف الأرض والسماء والكعبة خلي بالكم خطورة حلاوة غار حراء كده إن أنت لو وقفت فيه شايف السماء بكل السماء وشايف حضن الجبل وشايف الكعبة كيف وصل إليه أنا مش عارف الرسول صلى الله عليه وسلم وصل له إزاي لكن اجتهد اجتهد وبذل جهد ها طلوع غار حراء الجبل عامل كده يا جماعة الجبل مش مش مش ممشى الجبل صعب جدا الجبل تطلعه في ساعة ونص وتطلعه تبقى اتمليت عرق وإيه تعبان وأنت مثلا شاب رياضي تعبان سنك قد إيه يا رسول الله 40 سنة أو 38 سنة ال- ال- المكان كمان خلي بالكم المكان بالليل موحش خلي بالك ده انت في حضن الجبل في حضن الغار يعني الساعة 2 بالليل في ليلة مش مقمرة يبقى عامل ازاي يخوف قوي على فكرة جبريل جاله في الوقت ده مش هو جاله في العشر الاواخر مش ليلة القدر في العشر الاواخر يبقى في ليلة مقمرة ولا مش في مه- مش ليلة مش مقمرة جاله في ليلة ما فيهاش قمر متخيل النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي هو فيه طب يبقى على بعد 3 ميل تطلع له في ساعة ونص على بعد 3 ميل من الكعبة أقصد تطلع له في ساعة ونص المكان بالليل موحش المكان مفيش أي حاجة تقدر تعملها فيه المدة اللي كان بيقعد فيها قد إيه ال- الرواية بتقول لك كان يبقى فيه الليالي ذوات العدد يعني إيه الليالي ذوات العدد يقعد بالعشر أيام إيه يقعد في الحتة دي 10 أيام خلي بالكوا الحتة دي مفيش فيها أي حاجة تعملها مفيش فيها أي حاجة تعملها غير إنك تقعد أو ت... طب كان بيعمل إيه؟ يعني حد يقدر يقول لي إيه البرنامج اليومي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار بياخد معاه شوية أكل ح- خلاص خلص الأكل إيه إيه البرنامج اليومي مين يتخيل البرنامج اليومي البرنامج اليومي دي حاجة واحدة بس حاجة واحدة كلمة واحدة بس لو طلعنا بيها من الحلقة دي يا نهار يا رب يا رب لو نفذناها بعد الحلقة دي واتفقنا عليها وبدأنا ندرب نفسنا عليها الله أكبر حاجة واحدة بس كلمة واحدة حد عارفها التفكر بس كده اه ايه التفكر يتفكر في خلق الله بيقول لك هي- الحديث بيقول لك ايه فكان يتحنث فيه يتحنث يعني يتعبد الليالي ذوات العدد اي عباده دي ايه العباده اللي كان بيعملها ما كانش فيه نص صلاه و- ولا كان فيه قيام ليل ولا كان فيه صيام ايه العباده اللي كان بيمارسها هي دي عباده التفكر عباده بها النبي بقى نبي صلى الله عليه وسلم عبادة بها إبراهيم بقى من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض التفكر وليكون من الموقنين التفكر يجيب يقين في الله لأنك هتشوف ملكه وتشوف قدرته يتفكر في السماء يتفكر في الأرض يتفكر في الليل والنهار في الشمس في الكواكب في قدرة ربنا في الكون في, في سيطرة ربنا على كونه في ملك ربنا لكونه عمار- عبادة يا جماعة تمارس بالقلب والعين ما تمارسش بالجوارح عبادة للأسف للأسف اندثرت اليومين دول مين دلوقتي بيتفكر في خلق الله عبادة المادية خدتها وضيعتها مننا يا خسارة عبادة بها الأنبياء كانوا أنبياء عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بيقولوا للسيدة عائشة أي شأن رسول الله كان عجيبا قالت لهم وأي شأنه ما كانش عجيب هو إيه اللي ما كانش عجيب لكن أعجب حاجة رأيته في ليلة يصلي فبكى حتى اخضلت لحيته ثم ركع فبكى ثم رفع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع فبكى ثم سجد فبكى فظل يبكي حتى أتاه بلال ليؤذن لصلاة الفجر فقال ما يبكيك يا رسول الله فقال كيف لا أبكي يا بلال ونزل علي الليلة هذه الآية آية التفكر بتقول إيه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذابا سبحانك فقنا عذاب النار ده اللي أبكاك يا رسول الله ده اللي أبكاك طول الليل يا رسول الله التفكر في عظمة الله يا جماعة العبادة دي لازم ترجع لينا عبادة عظيمة تخيل ان العبادة دي يعني عامر بن عبد قيس احد احد التابعين بيقول سمعت واحد واثنين وثلاثة وعشرة من اصحاب رسول الله يقولون ان نور الايمان التفكر عايز يبقى نور الايمان مالي قلبك تفكر في عظمة الله سئلت ام الدرداء ما هي اعظم عبادة ابو الدرداء ابو الدرداء ده من اعبد الصحابة فبيقول لها ايه اكثر عبادة كان بيمارسها ابو الدرداء قالت عبادة التفكر الحسن البصري يقول تفكر ساعة خير من قيام سنة سفيان الثوري يقول تفكر ليلة خير من قيام سنة كلهم بيقولوا الكلام ده أبو الدرداء كله التفكر انت عارفين الشركات الكبرى دلوقتي بتعمل ايه الشركات الكبرى لما تكون عايزة تخطط لمستقبلها تقوم عاملة ايه يدوا الموظفين اجازة في يوم ويطلعوا يختلوا في مكان في فندق من الفنادق البعيدة ويقعدوا يقولوا ديا لقاء للتفكر للعصر الذهني ويخرجوا من الشركات عشان تجيب فلوس بتعمل كده فما بالك انت اخر مرة تفكرت امتى تفكرت في ايه تفكرت في عظمة الله تفكرت في مستقبلك تفكرت في هدفك في الحياة تفكرت في رسالتك انت قعدت مع نفسك كده وجبت ورقة وقلم انا عايش ليه انا هدفي ايه انا رايح فين اخري في الدنيا ايه ما هو ده التفكر ما هو اللي انا بقوله لك ده تفكر التفكر مش بس انك تقف قدام منظر طبيعي طبعا ده اللي النبي عمله انك تقف قدام منظر وتقول سبحان الخالق العظيم ده النبي كان بيعمله في غار حراء وكان بيعمل الحاجة الثانيه تخيلوا تعال تعالوا نتخيل كده النبي وهو في غار حراء تخيل معايا كان بيعمل ايه شوية ينظر في السماء ينظر في الكون وشوية يبص على الكعبة ويشوف ال 300 صنم اللي حواليها دول تزييف دول غلط وشوية يفكر في حاله انا ليه مات ولادي أنا ليه مات أمي وأبويا أنا إيه الحكمة في كده أنا عرفت حقيقة الحياة وشوية يفكر في الموت والحياة وشوية يفكر ويقول عشت يا محمد 38 سنة ما هي رسالتك ده اللي عمله النبي ده غار حراء يا جماعة غار حراء ده كان التمهيد النهائي الأساسي لنزول جبريل أنا بطلب منكم تيجوا نتواعد ونتعاهد ان احنا نتفكر الليله دي ونحط للتفكر وقت في يومنا بلاش في يومنا في اسبوعنا على فكره يعينك التفكر انك تمشي المشي انك تمشي يبقى لك مثلا كل اسبوع او كل يوم نص ساعه مشي جرب بس الحكايه دي المشي او الطواف يعينك على التفكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلف غار حراء عشان يعيش مع العباده دي فبقى نبي اخر الزمان انا متاكد ان العباده دي يا ساده يا اللي تسمعوني هتنقل معاكوا قوي قوي قوي قوي قوي تفكر في حياتك ممكن تعمل زي النبي وتكتب كده وتقول ما هي رسالتي في الحياة انا عايش ايه السؤال ده فضل يلح على فهم النبي ثلاث سنين انا رسالتي ايه انا رسالتي ايه بقى خلاص جاهز لتلقي الرسالة ربنا هيعمل معاك كده اقعد اكتب ومش عارف تكتب تقول ايه انا عايز رسالة يا رب رسالتي ايه انا عايش ليه هأدي ايه وتقعد مش عارف تكتب وتكتب وتشطب لغايه ما والله هيبعتها لك زي ما بعتها للنبي صلى الله عليه وسلم مش هيبعت لك النبوه خلاص ده زي اخر ده هيبعت لك ايه هيبعت لك رساله لغايه عندك يفتح لك باب يقول لك امشي في السكه دي دي رسالتك بس تصدق مع ربنا النبي قعد كام سنه يا جماعه ثلاث سنين مش تيجي تقوم قاعد قاعده تقول ما هي رسالتي في الحياه فتلاقي نفسك مش عارف تكتب فتقول خلاص ما زهقت تفكر وتفكر وتفكر انظر لعظمة الكون انظر للموت والحياة انظر لمن مات من اهلك انظر لسبب وجودك واخرة الدنيا ايه فكر وفكر وفكر وفي الاخر اطلع بنتيجة رسالتي ايه في الدنيا هو ده التفكر وهي دي العبادة وهو ده اللي حصل في غار حراء يا جماعة احنا حياتنا حياتنا عمرنا عاملة زي سهم واحد عارف السهم عمرك زي سهم واحد بس ما معكش سلكة غير سهم واحد بس وهتضربه هتضربه خلي بالك اوعى من القمار في فرصة واحدة فاهمين بقول ايه اوعى تقامر في فرصة واحدة حياتك سهم هترميه لو اصاب الهدف مبروك الف مبروك ولو ما اصابش الهدف مش هنعرف نجيب لك فرصة تانية عشان كده فكر دي هي مرة واحدة دي هي فرصة واحدة افتكر فكرة السهم دي هو سهم واحد وعمال اهو طاير اهو انت شايف طاير رايح على فين انت هتفوق في رمضان بس هيرجع السهم يمشي في سكته الثانيه بتاعت زمان ارجوك اقعد فكر السهم رايح فين نقف عليها لكن شفت النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة التفكر هيفضل النبي صلى الله عليه وسلم طب وفين خديجة خديجة فين خدي- خديجة رضي الله عنها بتيجي تقعد معاه يومين ثلاثة من العشر أيام ليه أولا هي مقتنعة باللي جوزها بيعمله ثانيا واقفة جنب جوزها ثالثا ودي حلوة قوي للستات نصيحة غالية قوي قوي قوي اوعي يبقى جوزك سوادي وانت سوادي فالفجوة تزيد فتزيد فبعد شوية يبقى هو بيقول كلام انت مش فاهماه وانت بتقولي كلام هو مش فاهمه ويختفي التفاهم فيحدث الطلاق والعياذ بالله سيدة خديجة زوجة عاقلة زوجة عظيمة ذكية ما سيبش جوزي لوحده المدة دي كلها لازم احسسه ان انا متعايشة معاه يا سلام على حضنك يا سيدة خديجة يا سلام يا ستاتنا لو تفكري كده وبعدين مش بقى مش تقول له ايه انا مش هسيبك رجلي على رجلك هقعد معاك العشر ايام براحتك ما بتعملش كده اصل في ستات كده انا هتعايش مع جوزي تفهم بقى الرساله اللي انا قلتها النهارده بس عرفت ازاي احافظ عليه مش هسيبه فتطلع يعني ايه طب من غير ما نغلط ايه فهي ما بتعملش كده امال هي بتعمل ايه انا لازم أح- لازم احسسك ان انا عايشه معاك بس بالراحه هسيبك هسيبك عشان انا عشان انا حاسس ان انت عايز تعيش مع عايز تعيش مع نفسك الله على عقلك يا سيدة خديجة ولذلك النبي يقول لم يكمل من نساء العالمين إلا أسيا إلا مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد ويقول في حديث خ... تاني خير نسائها خديجة ده حق اوعى يا ستات يبقى جوزك عمال مثلا في شغله يعلى يعلى يعلى, يعلى وانت لسه فاهمه جوزك من عشر سنين يعني انت لسه عايشه معاه لما كان هو من عشر سنين هو دلوقتي بقى ب- في- في حته تانية خالص ما تقوليش ما انا خلاص م- م- مش نافعه شويه تعايش شويه تعايش الفجوات بتزيد وانتوا يا رجاله ما تسيبوش ستاتكم تبعد كتير وتقولوا احسن خليها في دنيتها خليك جدع يعني عيب وبعد كده تقول شفته وتقول لها كده شايفه انت بقيتي عامله ازاي انت مش حاسه بيا انت السبب انت السبب قربها منك قول لها تعالي معايا المشوار ده وانتوا يا ستات اوعوا تقولوا لا لا لا ماليش دعوه بشغلك مش عايز اجي معاك في دي ولا في دي ولا في دي ولا في دي انت انت كده هتخسريه درس حلو قوي مش كده درس جميل لبيوتنا مش شو- شفتوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم عماله عماله تخبط معانا في كل حته ازاي بتخبط معانا في عباده التفكر وبتخبط معانا في بيوتنا وازاي نصلح بيوتنا بتخ... كل حته خش دي السيده خديجه بتعمل معاه كده طب يجي هنا سؤال يا ده انا تاثرت قوي بالفكره دي انا بفكر اعتزل انا كمان واروح اقعد في غير حراء لا يا حبيبي لا ليه عمرك سمعت عن واحد من الصحابه قال هروح اقعد في غير حراء طب ليه ما عملوهاش دي كانت مرحله وعدت مفيش في ديننا اعتزل الناس خلي بالكوا ده درس خطير قوي لان انا عارف ان في شباب هيسمعوني دلوقتي يقولوا وانا هقلد النبي واعتزل انا بقول لك تفكر بقول لك وانت ماشي بقول لك تقعد مع نفسك شويه مش بقول لك تعتزل الدنيا شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول المؤمن الذي يخالط الناس تعايش تعايش مع الناس المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه لا يا سيدي احنا عايزينك تختلط بالناس وتتوجع ويؤذوك هو ده المؤمن ولا انك تقعد مرحرح كده معتزل ولذلك زي ما بقول لكم والنبي نفسه ما عملهاش لا الصحابه عملوها والنبي بعد الرساله عملها صح ما سمعناش ان النبي ايه بعد ما ارسل رجع غار حراء مرحله وعدت ومش ودي مش طبيعه رسالتنا طبيعه رسالتنا احنا متعايشين مع الناس شفتوا السيده خديجه متعايشه مع زوجها ازاي وشفتوا النبي متعايش مع الكون ازاي وشفتوا النبي الحلقه بتاعت امبارح متعايش مع المجتمع ازاي احنا ديننا دين التعايش احنا مش ناس منعزله يا جماعه مرفوض في ديننا ان انت تكون معت... م- م- منعزل طب ما بدل غير حراء ربنا عوضنا في, في, في اسلامنا بايه بالاعتكاف عايز تبقى لوحدك خالص العشر الاواخر من رمضان بس ايه في المسجد مع الناس فاهمين يعني حتى وانت بتختلي في وسط الناس دين يا جماعة بيقول تعايشوا مع المجتمع دين بيقول لا للانغلاق خديجة متعايشة مع جوزها النبي صلى الله عليه وسلم متعايش مع الكون في غار حراء متعايش مع المجتمع بدأت الرسالة مفيش انغلاق لا لا لا لا خش في وسط الناس عايز في العشرة الأواخر في المسجد اشمعنى عشان تبقى في وسط الناس عشان احنا مفيش مفيش في ذهننا واحد قافل على نفسه الحقيقه السيده خديجه تعبت قوي هي كان سنها كام وهي بتطلع نرجع للسيده خديجه كان سنها كام وهي بتطلع يا جماعه وهي بتطلع على الحراء هو النبي دلوقتي متجوزها بقى له 15 سنه هو اتجوزها عندها 40 سنه يبقى هي عندها كام سنه دلوقتي 55 سنه انا مستغرب ازاي واحد عنده 50 سنه يقدر يطلع على الحراء والله مستغرب صعبه جدا يا جماعه متعبه جدا ست عندها 55 سنه كل ده عشان جوزها كل ده عشان كمان مقتنعة برسالته او او مقتنعة باللي هو بيفكر فيه طب وهي لما كانت بتطلع كانت بتعمل ايه تقعد تقول له كلمني كلم لا لا تعمل زيه تقعد تتفكر هي كمان يا سلام على الزوجة العظيمة دي من اعظم نعم الله او من نعم الله العظيمة على رسول الله السيدة خديجة المرأة العظيمة وخلي بالكم يا جماعة لاحظوا حاجة عجيبة قوي السيدة خديجة لما جت تموت ربنا قام قايل ايه بشر خديجة بقصر من قصب في الجنة عارف القصب ده عبارة عن ايه لؤلؤ مجوف عامل كده عارف شبه الايه شبه الغار اصل الجزاء من صنف العمل اصل هي وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم كتير في الموقف دون فخدي جايزة مشابهة بس ايه بقى قصر من لؤلؤ من قصب لؤلؤ مجوف من جوه فاضي عامل لؤلؤ مجوف وبعدين يقول ايه لا صخب فيه ولا نصب اشمعنى نصب تعبت في طلوع الغار ياما عرقت وهي طالعه الغار احنا الان فين يا جماعه احنا الان النبي بقى له ثلاث سنين يسال السؤال ما هي رسالتي في الحياه يا رب مؤمن بيك مش مصدق في الاصنام دي اريد ان اقدم شيء شوفوا لقطة المسجد النبوي هي كانت معنا أريد أن أقدم شيء يا رب النهاردة النبي 40 سنة وتحصل اللحظة الحاسمة هينزل جبريل تيجوا نشوف غار حراء تيجوا نتخيل لقطة حضن جبريل بحضن النبي صلى الله عليه وسلم أصل اللقاء السبب حضن يا جماعة اللقاء السبب حضن تيجوا نتفرج على غار حراء ونشوف اللقطة دي صورناها من غار حراء قبل الحلقة دي بعدة أيام علشان تشوفوها وتتخيلوا المكان قدر المستطاع تعالوا نشوف مع بعض غار حراء ونتخيل لحظة لقاء جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم
الرحمن الرحيم تخيلوا يا جماعة هذا المكان هنا بدأ الوحي هنا بدأت رسالة الإسلام أنت متخيل المكان الجليل اللي احنا فيه ده غار حراء اللي قدامكم ده لاحظ حاجة عجيبة قوي ازاي رسول الله وصلت للمكان ده شفت تعبنا قد ايه عشان نوصل شفت المكان المكان اللي احنا فيه ده عامل زي الحضن يعني انت انت انت حاسس النبي صلى الله عليه وسلم اختار مكان شم- شكله ازاي الج- التلات شخصيات اللي حواليا دول عاملين زي حضن والغير من جوه دش عليه كده عامل زي حضن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني هنا تخيل الآية بتقول إلا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر كل الكلام ده ابتدى في الحتة دي الصورة دي بتتكلم على الحتة دي أنت متخيل أنا عايز أقول لك حاجة عجيبة جدا تخيل إن إحنا لو سألناك تحب كانت رسالة الإسلام تبتدي منين في البعض كان يتخيل رسالة الإسلام تبتدي من قصر فاخر من حشد جامع من مكان كله أبهة وفخامة من المكان البسيط دون من ال... من الغاب اللي عامل زي حضن دون مكان متواضع بسيط جدا زي ما انتم شايفين كأن الله تبارك وتع- تعالى يعلمنا ان بداية الدين ده قايمة على قوة الفكرة قايمة على قوة الرسالة على انها رسالة عظيمة مش قايمة على الأبهة مش مهم الأبهة تبقى عاملة ازاي قد ما المهم ان الرسالة تبقى خالصة لله دوشة الإخلاص يا رسول الله مش مهم الأبهة والفخامة ابتدي من هذا المكان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الواحد ثم هو طالع الطريق عمال يقول كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في المكان ده أول مرة ينزل جبريل عليه السلام في المكان ده أول مرة تلتقي السماء بالأرض علشان حوار سيمتد 23 سنة ابتدى من الحتة اللي احنا فيها دي أنا والله يا إخواني بكلمكم وأنا مش مصدق إن أنا واقف في الحتة دي فين الم- النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد في الحتة دي كان بيجي في النبي صلى الله عليه وسلم وهنا فوجئ بسيدنا جبريل وهو قدامه وهنا سيدنا جبريل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ياه هنا موضع اللقاء هنا موضع الحضن الحضن ابتدى من الحتة دي حضن الأرض مع السماء التقاء حضن الأرض مع حضن السماء التقاء نور السماء مع نور الأرض كان في الحتة دي التقى النورين أصل جبريل هو الموكل بالرسالات من السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيبلغ الرسالة وينشر الرسالة في الأرض التقى النورين في المكان دون ده أول مرة تنزل يا سيدنا جبريل للأرض من أيام سيدنا عيسى من 650 سنة فابتدى اللقاء بحضن انظر حلاوة الدين ده يعني جبريل ابتدى بحضن مع النبي صلى الله عليه وسلم والحتة دي عاملة زي ما تكون حضن مخبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والتلات جبال اللي بين النار حضن جوه حضن جوه حضن بداية الدين ده رحمة بداية الدين دي حب غير شراء تعجل قوي عشان ما نوصل عشان نطلع هنا واتملينا على وتعبنا بس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اختار ربنا المكان البسيط المتواضع ده تبدأ منه أعظم رسالة للأرض كلها
يعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شفته يعني أنا واحد سألني إحساسك إيه قبل ما تطلع غار حراء وإحساسك إيه بعد ما طلعت غار حراء الحقيقة الواحد ازداد حبا قوي قوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشوفوا جبريل عليه السلام تخيل تخيل وسيدنا جبريل نازل الضمة دي سبحان الله ضمت ضمت شوق من سيدنا جبريل للأرض أصله آخر مرة نزل من 570 سنة أيام سيدنا عيسى عليه السلام أصل هو جبريل عليه السلام الروح الأمين الموكل بالرسالات ما بينزلش غير عشان الرسالات فآخر مرة أيام سيدنا عيسى وبعد سيدنا عيسى ما نزلش سيدنا جبريل فهل هو حضن الشوق وهل هي ضمة الشوق وحاجة عجيبة يا جماعة انتوا انتوا مدركين اللقطة دي عظيمة قد ايه في تاريخ البشرية دي مش لقطة عادية يا جماعة عشان كده رحنا صورنا هناك لقطة لقاء حضن جبريل بحضن النبي حضن السماء بحضن الأرض نور السماء بنور الارض انت متخيل اللقطه دي عظيمه قد ايه يا جماعه ده اتصال السماء بالارض اللي هيدوم لمده 23 سنه فقط فيمتد اثره ليوم القيامه هو اللقاء ده لازم انت تبقى حاسس بيه كده نزول الوحي نزول جبريل لقاء جبريل اتصال استمر بين السماء والارض 23 سنه ليستمر اثره وخيره الى يوم القيامه متخيل نزول جبريل وعايزك تتخيل اكثر نزول جبريل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في واحده اسمها ام ايمن عارفينها جاريه النبي صلى الله عليه وسلم اللي حكينا عنها اكثر من مره ام ايمن قاعده مره فسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر او سيدنا ابو بكر قال سيدنا عمر ما تيجي نروح نزور ام ايمن اشتقنا لها من ايام النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فراحوا يزوروها هما الاثنين عمالقه الامه رايحين يزوروا ام ايمن فراحوا لقوها بتبكي فقالوا آه طبعا بتبكي لفراق النبي فقالوا هوني عليك يا أم أيمن يعني أما تعلمين أن الله قد اختار لرسوله الخير ده النبي كده خير فردت عليهم قالت أما إني والله لا أبكي لفراق النبي فأنا أعلم أن ما أعده الله له هو الخير ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء أم أيمن جارية يا جماعة ما كانتش بتجيد العربية جارية من الحبشة أم أيمن ست بسيطة لكن أدركت قيمة الوحي أدركت حلاوة اتصال السماء بالأرض عن طريق سيدنا جبريل اللي احنا اللي أنا بحاول أوصلها لكم مش عارف واصلة ولا لا ده كان شيء عظيم في تاريخ البشرية اتصال السماء بالأرض بشكل مباشر من خلال جبريل عليه السلام الروح الأمين فهي بتبكي لفراق جبريل أم أيمن بتعيط عشان فراق جبريل ولذلك يا جماعة يوم وفاة النبي جبريل انظر اللحظات الأخيرة السلام عليك يا رسول الله خلاص هذا آخر عهدي بالأرض ما هو يوم وفاة النبي آخر عهد سيدنا جبريل بالأرض انتهى أنا ما عدتش حنزل الأرض تاني لأن دي الرسالة الخاتمة ياه حاسس بحب سيدنا جبريل أخليك تحس بسيدنا جبريل أكثر النبي بيحكي لما شافه يقول رأيته يسد الأفق كل ما انظر في ناحية من السماء الاقي جبريل يملأها له 600 جناح اذا نفضها تناثر عنها اللؤلؤ والياقوت جبريل ده ملك عظيم كله هيبة وجلال وروعة وجمال فكان يوم وفاة النبي اخر عهد يوم في الارض واللقطة اللي انت شفتوها دي كانت اول مرة ينزل الارض مع النبي صلى الله عليه وسلم انا بتكلم عن حدث عظيم ولذلك سيدنا جبريل ما بينزلش إلا إمتى لا هو بينزل الحقيقة بعد وفاة النبي مرة واحدة كل سنة إمتى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح جبريل الملائكة دي حاجة والروح اللي هو سيدنا جبريل تنزل الملائكة والروح فيها ينزل سيدنا جبريل ينزل يعمل إيه يتفقد الأرض يتفقد رسالة آخر الزمان أخبارها إيه يا ترى بيحزن ولا بيفرح يا ترى نزلة سيدنا جبريل إلى الأرض السنة دي في ليلة القدر هيفرح إن شاء الله هيفرح إن شاء الله هيفرح فشفتوا من وشفتوا الاتصال العظيم بدأ النهاردة شفتوا لقطة سيدنا جبريل بس في حاجة تانية الحقيقة الحضن ده ليه الحضن ده في حاجة تانية برضه طبعا هو الحضن الحضن عندنا في قيم الإنسانية رمز الإيه يا جماعة رمز الرحمة رمز السلام رمز الحب ديننا يا جماعة ابتدى بحضن ديننا يا ناس اللي بتشوفونا ابتدى بحضن دين رحمة دين حب دين سلام ده ديننا أنا فاهمه كده أنا فاهم الحضن كده انا حاسس بالحضن ده معناه كده ده مش دين عنف ده مش دين قهر ده مش دين ظلم الصورة اللي متاخدة في العالم عن مش هي الصحيحة ده دين ابتدى بحضن بحضن النقطة الثانية ان الحضن له هدف تاني ايه هو انت صاحي يا محمد خلي بالك هو كان بيقرا بيقرا الرؤى الصادقه بقاله ست اشهر فممكن تبقى ايه هو انا كنت بحلم لا لازم تحس بحاجة مادية ملموسة فاهمين المعنى اهو حضن اهو انت حاسس انت لامس ومش حضن واحد ده هيحضنه ويسيبه يحضنه ويسيبه يحضنه ويسيبه انت بجد انت صاحي ده مش وهم ده مش خيال ده مش حلم هذه حقيقة لا في نقطة ثالثة في الحضن هو صحيح حضن بس شديد شوية ازاي انتوا فاكرين قصة حياة النبي من ساعة ما ابتدينا الحلقات يتعرض لمواقف شديدة لكن في اخرها في ايه حنان يفقد الاب والام لكن يلاقي حضن الجد فاهمين النهارده حاجة مشابهة صحيح في حضن بس وراه موضوع شديد ايه هو انت انا عايزك تتخيل كده الموقف النبي صلى الله عليه وسلم الان في غار حراء غار حراء في ليلة غير مقمرة بالليل ما جالوش الصبح جاله بالليل يعني لو جاله الصبح تبقى اهون شوية تخيل ان انت في ليلة زي دي في حتة انا بقول لك انا مش عارف ازاي النبي وصل للموضوع ده يعني كيف وصل النبي لغار حراء انا مش عارف لانه شيء عجيب كانه دار على جبال عديدة لانك ما تشوفش من تحت ولا من فوق ده بعد ما توصل زي ما بقول لك تنزل نزلة كده تبص تلاقيه كيف وصلت فتخيل بقى وهو في المكان وزي ما انت شفت في الصورة في حتة انا طالع فيها من بين الصخور لانك عشان توصل للغار لازم تعدي بين صخرتين يعني لو واحد مليان شوية يبقى عنده مشكلة طب تخيل بقى انك تلاقي قدامك حد تلاقي واحد قدامك ومش بشر ملك يسد الافق سيدنا جبريل ما جالوش في صورته البشريه وجي وجه كتير للنبي في صورته البشريه ولو كان جاله في صورته البشريه كانت تبقى اهون شويه بالليل في مكان موحش دنيا ضلمه ليله مش مقمره وفي وسط ده كله ما لقاش قدامه بشر لقى قدامه كائن من كائنات هو ما شافهاش قبل كده ودي صدمه لوحدها ومش كده وبس فوق كل دون بيجذبه من ثيابه وبيقول له اقرا فانت متخيل الشكل موحش قد ايه على صورته الملائكية يسد الافق له 600 جناح يعني خوف رهيب يا جماعة يعني اكيد النبي خاف وخاف بشدة وبيسأله سؤال مش سهل لانه ما بيعرفش يقرأ اقرأ فتخيل وهو بيجذبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بيقول ايه فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ بيكلمني بيكلمني عربي وهو يسد الافق وانا لوحدي فقال اقرأ فقلت ما أنا حاول ممكن تعيش تتخيل معايا النبي في اللحظة دي اقرأ ما أنا بقارئ ما بعرفش أقرأ فأخذني وضمني حتى بلغ مني الجهد بقى كل جسمي بيجيب عرق بعرق بعرق بعرق ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ أنا ما بعرفش أقرأ فأخذني وغطني الاولانيه قال ضمني التاني غطاني عارف غطاني يعني ايه عارف لما تضغط على واحد لغايه ما تحس ان العظم هيختلف في بعضه والنفس يتكتم مش عارف تطلع النفس فغطني حتى ظننت انه الموت نفسي مش عارف يطلع هموت هيموتني بالحضن بتاعه تخيل عظمه الملك والنبي صلى الله عليه وسلم كان قوي ثم ارسلني فقال اقرا ثالث مره فقلت ماذا اقرا الاولانيه والثانيه قال له ما اقرا ما بعرفش اقرا الثالثه قال له طب قول لي اقرا ايه وانا اقرا يا حبيبي يا رسول الله عارف لما حد يشد عليك قوي طب طب قول لي عايز ايه وانا اعمله يعني انا الواحد عايز زي ما بقول لكم كل يوم عايز يجري يطلع على صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم شوفوا شوفوا نور الحرم عامل ازاي ويقول له وحشني يا رسول الله بحبك يا رسول الله قد ايه بدلت يا رسول الله اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ماذا أقرأ فانطلق الملك جبريل عليه السلام يردد أول آيات من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق في الحتة اللي انتوا شايفينها دي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم واختفى الملك واختفى جبريل اسمع الآيات كده يا ليه البداية صعبة كده يقول لك فرجع النبي يرجف فؤاده نزل الثلاثة ميل نزل الجبل بيجري بيجري بيرجف فؤاده كله عرق وفي نفس الوقت بيرتعد من البرد تعرف لما تخاف قوي فشعرك يقف ده اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم خوف شديد ما تستغربوش من الخوف هو جبريل ما يخوفش يا جماعه جبريل شكله ما يخوفش بالعكس ده شكله كله عظمة وجلال وجمال بس ده بيقابل كائن لأول مرة عرفته التمهيدات كانت ليه بقى لأن الموقف صعب قوي قوي قوي قوي فوق احتمال النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه البداية كانت شديدة كده عارفين البداية كانت شديدة ليه لكن يعني لو انت اللي بتختار البداية تبقى ازاي يطبطب عليه ويجيله بالنهار و... لا ليه البداية شديدة يا رسول الله انت داخل على امر عظيم داخل على اصلاح البشرية خذ الكتاب بقوة خذ الموضوع بقوة انت اللي هتصلح الارض فما ينفعش يبتدي معاه بالراحة لازم يحسسه بجلال ما هو مقدم عليه عشان كده البداية كانت قوية انت داخل على موضوع عظيم وانا بقول لكم يا ناس احنا دلوقتي بقينا في امر جلال عظيم امر بلاد ضيعة لازم تقوم وتنهض خذوا الكتابة بقوة يا شباب يا اللي بتلعب يا بنات يا اللي سرحانة يا شباب يا اللي كل قضيتكم بتدوروا على الحب والسراب يا ستات ويا رجالة يا اللي كل قضيتكم ازاي نجيب الفلوس ونربي الولاد وبس على كده خذوا الكتابة بقوة بداية النبي بداية لينا بداية النبي بتقول لكم شوفوا الأمر عظيم قد إيه ده مش هزار خذوا الموضوع بجدية يا رسول الله انت داخل على أمر عظيم عشان كده معلش استحمل البداية الشديدة اللي مش حنينة بس فيها حضن فيها حضن برضه لا إله كان ممكن تبقى بداية شديدة حد بيزعق لحد لا فيها حضن فيها حضن بس بداية شديدة يجمع بين الحنان وبين قوة البداية أرجوكم البداية اللي حصلت في رمضان خذوا رمضان بقوة زي ما ابتدى رمضان بقوة خذوا العشرة الأواخر بقوة خذوا ليلة القدر بقوة زي ما ابتدت بقوة بالله عليكم تعلموا الدرس دون من بداية جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ كمان شيء عجيب ايه هو جبريل ما عرفش نفسه مش كده ما عرفش نفسه ما قالوش انا جبريل ما قالوش انت رسول الله ما قالهلوش مش هيقولها له دلوقتي على فكرة هيقولها له بعدين طب ما النبي هيعرف منين انه النبي هيعرف من البشر الاول هيعرف من ورقة بن نوفل طب ما الجبريل هيقولها له بعدين طب ليه جبريل ما قالهالوش دلوقتي يعني ليه سابوا كده مين ده النبي ما يعرفش مين مين اللي انا قابلته ده ما قالش جبريل ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الذهول والصدمة لو قال له مش لازم البداية تكون فيها تركيز نتعلم حاجة حلوة قوي في فن الإدارة ايه هي ما تقولش لحد حاجة الا وهو مستعد ومركز انه يسمعها درس جميل قوي ما قالش جبريل مش حي... مش مركز مش الهدف من اللقاء دون الإع- استعد انت داخل على موضوع عظيم مش الهدف من اللقاء ده تبليغ الرسالة ولذلك سيدنا جبريل ما قالش للنبي سابه على كده لانه ما كانش هيركز فيها طيب بس اسأل سؤال ليه البداية بإقرأ آه البداية بإقرأ دي إشارة عظيمة هو النبي أصلا بيعرف يقرأ لا طب هل اقرأ معناها روح اتعلم طب ما النبي لغاية ما مات ما اتعلمش طب ما ليه اقرأ يعني هل اقرأ تنزل من الجبل تروح تتعلم لا لأن النبي لغاية ما مات كان أمي ودي المعجزة وفي غ- وفي صلح الحديبية لما جه يمضي الاتفاقية مع قريش ف- فسيدنا علي كاتب محمد رسول الله فقالوا له لو نعرف ان هو رسول الله كنا اتبعناه شيل كلمة رسول الله فسيدنا علي جاي قال والله ما انا شايلها ابدا حمست الشباب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له شيلها يا علي قال له مش قادر يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارينيها يا علي يعني ايه وريني مكانها فين فتشاور له سيدنا علي عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم قام مسحها فالنبي لا يقرأ ولا يكتب طب ما الايه يبقى عايز تقول ايه يعني عايز اقول ان اقرأ ديا مش روح اتعلم اقرأ دي اشارة فهمها النبي واحنا ما فهمناهاش للاسف اقرأ انتهى عصر المعجزات الخارقة انتهت عصا موسى انتهت سفينة نوح انتهى المعجزات الخارقة اللي تغير الاحداث وبدأ عصر العلم والتخطيط بك يا محمد بك يا رسول الله انت أمة العلم والتخطيط أمة اقرأ 60% منها ما بيعرفوش يقروا أمة اقرأ ما بتعرفش تقرأ أمة اقرأ ما زالت تنتظر المعجزات الخارقة امتى يجي المهدي المنتظر يخلصنا من اللي احنا فيه المهدي مش هيطلع إلا لما ان احنا نبقى رجالة أصلا مفيش معجزات خارقة المعجزة انت المعجزة انت لما تخطط وتصبر وتضحي وتعيش لرسالتك فربنا ينصر الرسالة ديك لانه نبي اخر الزمان على فكرة كلمة اقرأ دليل صدق النبي دليل من النبي ازاي لانه علم ان العصر بتاع التخطيط والعلم جاي فاهل نبيه لهذا الوقت فلو كان النبي بني برسالة مش مناسبة للعصر اللي احنا فيه دلوقتي يبقى مش مناسب لكل زمان ومكان تبقى رسالة انتهت وهو نبي اخر الزمان فكان لازم ادواته تيجي مناسبة للعصر اللي احنا عايشين فيه فيركب على العصر الدين بتاعنا فيبقى مناسب لكل عصر وزمان طب العصر ده ايه عصر العلم والتكنولوجيا يبقى لازم اول ايه تكون ايه اقرأ يا سلام على الاعجاز يا سلام على مناسبة الاية للوضع لكن امة اقرأ مش فاهمة كده للاسف اول ايه وشوفوا كم مرة جت العلم في الصورة عشان تعرفوا ان ده عصر العلم اسمع كده ست مرات في خمس ايات نعدهم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ تاني وربك الاكرم الذي علم علم بايه ادوات العلم بالقلم تاني علم الانسان ما لم يعلم ايه رايك مش كلنا حافظين سوره اقرا سوره العلق حد فكر فيها كده يعيش يقول لك ايه ما, ما ما- يا جماعه ما تركزوا بيقول لك ايه الايه بتقول ايه اتعلموا خططوا انجحوا انتهى زمن عصا موسى انتوا المعجزه المعجزه بتخطيطكم وبذلكم المعجزه في رجاله وستات انا وانت نشيل الفكره نشيل الرساله على ايدينا هي دي المعجزه طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني طب في سؤال لماذا بقي النبي لم يتعلم ما كان يتعلم بقى النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى هو كمان ده دي هي دي المعجزة أن الأمي يعني بعض الشباب بيحس, بيحس بالخجل هو النبي ما كانش بيعرف يقرا ويكتب ده أنا عايزك تفتخر بيها ليه دي معجزة إيه المعجزة اللي فيها الذي لا يقرأ ولا يكتب علم البشرية أسألكم سؤال ما تركه النبي اتألف فيه كم كتاب لغاية دلوقتي ملايين ملايين الكتب اتألفت لمن لا يقرأ ولا يكتب ف- يعني يعني شايف العظمة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علم الناس دي كلها فأنتجوا ملايين الكتب من كل حتة قالها في 23 سنة وهو ما بيقرأش ولا يكتب دي المعجزة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل نزل شاعر بخوف شديد و و وشعور بال يعني بال بيرتعد جسمه ينزل إلى خديجة أول ما يوصل زملوني زملوني غطوني أنا بردان قوي غطوني ده انت نازل 3 ميل بتجري وكلك عرق انا بردان غطوني شوفوا ال- القلق عامل ازاي ده دليل ايه يا جماعه انه ما كانش منتظر الرساله مش كده مش لو منتظر الرساله كان يقول يس جت اخيرا انا كنت مستنيه امال كان منتظر ايه كان منتظر الحق كان منتظر الخير في ناس تانية كانت عارفة ان النبي اخر الزمان بدأ يجي فبدأوا يتجملوا واحد اسمه ابو عامر الراهب اتسمى الراهب لانه ايه عرف الكتب ان النبي اخر الزمان جه فبدأ بقى يجهز نفسه ويقول ايه وي- ويتمسك كده ويتجمل ويتظاهر ان هو بقى متدين فلما نزلت الرسالة على النبي انقلب شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى ابو عامر الفاسق وهو ده اللي حفر الحفرة للنبي في غزوة احد اللي النبي وقع فيها من شدة كراهيته عشان الرسالة ما جاتلوش اوعوا يا جماعة تجملوا الظاهر وتنسوا الباطن النبي أراد الحق وأبو عامر أراد النبوة فأخذ النبي النبوة وصار أبو عامر فاسق لأنه جمل الظاهر حب يتجمل عشان ياخد حاجة انشغل باللي جوه احنا يا جماعة عاملين زي جبل فوقه اللي ظاهر منه على سطح الأرض 20% واللي تحت الأرض 80% وإحنا عمالين نجمل ال 20% وسبيين ال 80% اللي تحت الأرض مع إن هي دي اللي شايلة الجبل اشتغلوا على اللي تحت اشتغلوا على الباطن ربنا يحسن لكم الظاهر نقطة مهمة قوي ما كانش منتظر الرسالة كان قاعد في الغار يبحث عن الحق عن أنا ظهري إيه فجاءته الرسالة وأنت كذلك إذا انشغلت بالباطن القضية مش قضية إنك تقول لي جزاكم الله خيرا و- طبعا كلنا لازم نقول بس م- مش قضية كلمتين تقولهم وأنا شفت بقى أديني بقيت متدين أين أنت في الأخلاق أين أنت في الصدق مع الله في الإخلاص في حب الإسلام أين أنت نقطة أخيرة ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من غير حراء ويروح للسيدة خديجة زملوني زملوني عشان يفاجأ إن السيدة خديجة بتقوم بدور رائع رائع رائع هتثبته وترفع روحه المعنوية وتسمع له ويكون أول واحد ثبت النبي واحدة ست السيدة خديجة ستات فرحوا جدا جدا جدا عملت ايه ده اللي هتعرفوه الحلقة الجاية بكرة ان شاء الله تعالوا نختم بالدعاء يعني دي كانت حلقة النهاردة واظن وضحت آه، اهداف الحلقة العلم هو الاساس يعني إذا أرسل الله لك فرصة يحبب لك الإيمان فأقبل بنهم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعر الحب الجبريل عليه السلام يعني سيدة خديجة هنعيش معاها وعملت إيه والنبي حصل إيه ورقة بن نوفل قال له إيه وجبريل هيجي له تاني إمتى وإمتى هيشرحه إمتى رسول الله وأنا جبريل هيقولها له إمتى كل ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله تعالوا نختم بالدعاء يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا مجيب الدعاء يا من تسمعنا الآن وترانا يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا سامع النجوى يا سامع النجوى يا سامع النجوى يا كاشف البلوى اكشف البلوى عن المسلمين يا كاشف البلوى اكشف البلوى عن المسلمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول امرنا اعتق رقابنا اعتق رقابنا فك اسرنا امن روعاتنا استر عوراتنا اغفر زلاتنا اقبل توباتنا اخرجنا من الدنيا على خير اخرجنا من الدنيا دون ان تلوثنا الدنيا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة وسعادة ارحمنا إذا كفنونا ارحمنا إذا وضعونا في التراب ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب ارحمنا عند سؤال الملكين ارحمنا في ظلمة القبور ارحمنا في وحشة القبور ارحمنا إذا وقفنا بين يديك ارحمنا عند الحساب ارحمنا حتى تدخلنا الجنة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك أن تكتبنا الليل من أهل الجنة يا من تكتب عندك أهل الجنة وأهل النار أين كتبنا نحن يا رب أين كتبتنا يا رب اكتبنا الليل من أهل الجنة يا ذا الجلال والإكرام يا من تسمعنا الآن وترانا نقسم عليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت أن تكتب جميع من يسمعنا ويشاهدنا الآن من أهل الجنة الليلة يا رب العالمين الجنة يا رب يا رب تعبنا في الدنيا كثيرا وأرهقتنا الدنيا وعصينا وفشلنا ونسينا وبعدنا وأتى رمضان فاقتربنا وعبدنا وصمنا وبكينا فارحمنا أنت الذي حببت إلينا رمضان أنت الذي ألقيت في قلوب الملايين حب العبادة في رمضان في كل عام في نفس اللحظة بقوتك وعظمتك يا مالك الملك ويا مالك القلوب يا من حببتنا في رمضان بلغنا ليلة القدر يا من حببتنا في رمضان اعتقنا الليلة أنت أكرمتنا وأدخلتنا رمضان أفلا تكرمنا بالمغفرة والعتق يا رب أتمم النعمة أتمم النعمة علينا أتمم النعمة على المساكين الفقراء ليس لنا سواك أخفضنا الرؤوس بين يديك ورفعنا الأيدي وبذلنا الجهد وجرت الدموع وصمنا وفعلنا فهل تقبلنا سامحنا سامحنا سامحنا اعفو اعفو نعوذ بك أن نكون قد عصيناك يوما فتغضب علينا إلى يومنا هذا سامح يا رب سامح من الذنب الفلاني يا رب سامح من الكبائر يا رب اعفو اعفو اعفو يا كريم اعفو يا غفار يا رب اقبلنا اقبل المساكين اجعلنا رفقاء حبيبنا محمد في الجنة اجعلنا على أثر محمد صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد جزاكم الله خيرا ونشوفكم بكرة ويا شباب ادخلوا على النت دلوقتي نتكلم مع بعض ونعلق على الحلقة نشوفكم على خير إن شاء الله وتصبحوا على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على خطى الحبيب